بسم الله الرحمن الرحيم موقع الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أصل الحكاية نحن نقص عليك أحسن القصص أصل الحكاية نحن نقص عليك نبأهم بالحق أصل الحكاية إن هذا لهو القصص الحق أصل الحكاية يقصها الله علينا في كتابه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عافنا من البلاء اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الغنى ونعوذ بك من فتنة الفقر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم رضنا بما يرضيك اللهم ألهمنا الرضا عنك وارض عنا يا حي يا قيوم آمين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في قصة صاحب الجنتين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين صاحب الجنتين وذكرنا أن هذا الرجل ابتلي بمجموعة من الأمراض الخطيرة جدا الكبر والعجب والغرور ورؤية النفس هذه الأمراض ولدت أمراضا أخرى احتقار الآخرين تقييم الناس بناء على الدنيا وعلى ما أعطوا من الدنيا عدم قبول الحق الطغيان كل دي أمراض تولدت من المرض الأصلي اللي هو الكبر اللي هو الغرور اللي هو الإعجاب العجب اللي هو رؤية النفس تولد أيضا الحقد والحسد والضغينة والبغضاء قل لي بقى هو الغني هيحقد على الفقير ولا الفقير اللي بيحقد على الغني لا الحقيقة المرة أن الغني يحقد أيضا على الفقير هو لا يحب للفقير أن يكون أسعد منه هو يظن أنه هو غني بماله فقير ده يملك إيه فقير ده عنده إيه فقير ده حيلته إيه فقير ده فلما يرى الفقير غنيا بالله فرحا بالله سعيدا بالله يحقد عليه دي كلمة الحسن البصري لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف يعني من السعادة الشاهد ايه هي مشكلة زماننا هي مشكلة زماننا هي الصراع والتنافس على الدنيا الصراع على الشهوات على المال الصراع على الغنى على الفلوس الصراع على المناصب الصراع على الشهرة هذا الصراع صراع في ال- صراع بالباطل صراع في الباطل عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى اكرم سيدنا النبي بالقران المشركين قالوا ايه لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم وكانت اجابه ربنا جل جلاله اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات دي قسمة ربانية الله يقسم جل جلاله بين الناس معيشتهم هذه القسمة الربانية لا تعترض عليه ولا تتدخل فيها الله بصير بعباده وزي ما قلت في اللقاء الماضي ان بعض الناس لا يصلحه الا الفقر وبعض الناس لا يصلحه الا الغنى والله اعلم بما يصلح عبده ثم كلا الامرين ابتلاء نرجع تاني للقصة قال لصاحبه وهو يحاوره هو اللي فتح الكلام عايز يتكلم وهي دي مصيبة الكبر والغرور والأمراض دي لما تبقى باطنة ما بيسكتش لازم يطلعها لازم تبان عليه قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا عندي فلوس أكتر منك وأعز نفرا والناس اللي حواليا أغنى منك وأحسن من الناس اللي أنت تعرفهم زي ما سمعت واحد بيقول للتاني مرة أنا أغنى منك أدبيا وماديا هو ده معناها قل له انا اعز انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته دايما تلاقي المريض بهذا المرض الخبيث الكبر دايما تلاقيه بيدور على ما يتعزز به هو شاكك في الكلام اللي قاله يقول له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وإن دخل جنته كأنه بيبحث عن اللي بيتكبر بيه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان أخطر شيء في الدنيا أن تخزل فتعيش في الضلال وأنت لا تدري ده أخطر شيء في الدنيا الخذلان هيري دخل جنته حال كونه ظالم لنفسه يبقى عايش حال الظلم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه لما دخل الحديقة بتاعته وهو ظالم لنفسه قال ثلاث جمل كل واحدة منها كفر والعياذ بالله قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا اثنين وما أظن الساعة قائمة ثلاثة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا يا رب سلم سلم يا رب نسألك العافية والسلامة يا رب قنا شر أنفسنا يا رب مصيبة كبيرة ومشكلة زي ما قلت لكم كده إن الكبر بيولد أمراض تانية والغرور والعجب بيولد أمراض تانية الطغيان بقى دخل جنته وهو ظالم لنفسه شاف جنته شاف الأعناب شاف النخيل شاف الزرع شاف النهر اللي تفجر في داخلها شاف العبيد شاف الأتباع شاف الأبهة اللي هو عايش فيها لما شاف كل ده قال لا يمكن الملك ده يزول قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ما يحصلهاش إبادة ما تفناش أبدا ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ما فيش قيامة ما فيش آخرة أنا هعيش في النعيم ده على طول كذا قال هذا الظالم حتى لو في قيامة حتى لو في آخرة هيبقى ربنا لازم يديني أحسن منها إزاي يديني في الدنيا وما يدينيش في الآخرة آه. هي دي واحد قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وكلمة أظن أظن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ببساطة كده يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة كده اهو كده اهو ما أظن وما أظن وما أظن وما أظن من لسانك كده اهو يا ج- بجهل بحمق باندفاع بتسرع كلام كفر والعياذ بالله ولعل هذا دأب بعض أهل الدنيا أهل الدنيا اللي عندهم فلوس كتير وعندهم أملاك كتير بيتصرف بقى مش قلت لكم قبل كده القصة دي إن كان في واحد بيبني فيلا آه، المقابر دي من إيطاليا والبلاط ده من أسبانيا والبيبان دي من ألمانيا وال وال والستاير دي من ايطاليا وال بيبني كانه بيبني للخلد حاجه لن تبيد هذه أبدا يرحم الله سعيد بن جبير لما دخل على الحجاج فأدخل الحجاج قال أدخلوا البيضاء والصفراء الذهب والفضة فبكى سعيد بن جبير قال ما يبكيك إنه المال إنها الدنيا قال إن كنت جمعت هذا من أجل أن تفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح وإلا فإن نفخة في الصور تذهب كل ما ترى نفخة واحدة في الصور ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا نفخة في الصور تنسف الجبال تنسف الجبال يبقى اللي هتخلي لك فيلا ولا جنينة ولا حديقة ولا ولا حاجة أبدا دخل جنته وهو ظالم لنفسه هات السياق كله بقى قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته زي ما قلت لك كده لما يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا حتى شوف ودخل جنته ولما شافها زاد غروره وزاد كبره قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا دي أبدا لن تذهب خضرتها ولن تجف ثمرتها ولن يضيع ماؤها ستظل عظيمة أبد الدهر في قصة قارون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه إذ قال له قومه لا تفرح بعدها قال إنما أوتيته على علم عندي بعدها فخرج على قومه في زينته لما قالوا له ما تفرحش وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة وأحسن كما أحسن الله إليك خرج على قومه في زينته راح مطلع العربيات ورص عليها الذهب والجواهر والدنيا كلها وخرج شوفوا اللي عندي عندي زي انا كده هم ثلاث كلمات انا ولي وعندي انا قالها ابليس انا خير منه لي قالها فرعون اليس لي ملك مصر عندي قالها قارون انما اوتيته على علم عندي والثلاثه اخذوا اخذ عزيز مقتدر خرج على قومه في زينته وده دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة يا نهار أبيض ما أظن الساعة قائمة ببساطة كده مفيش قيامة مفيش ساعة كأنه ظن أنه هيخلد ويؤبد أحيانا بعض الناس يصيبه الغرور من الزعامة والفلوس والنعم والعافية زي ما قلنا كده إن ربنا عافاه من كل البلاءات جسمه سليم وفلوسه كتيرة وولاده كويسين واللي حواليه مطمعينه وطغيانه كل يوم في زيادة فيفكر ان مفيش قيامة خلاص ينسى ويتجبر ويتكبر ويطغى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى آه. سبحان ربي الملك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الواحد الأحد سبحانك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير الإنسان لما يشوف النعم بتتواتر حواليه وتترادف عليه المفروض يخضع ويذل شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع لكل شيء فتح مكة ودانت له الدنيا خير بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله اختار الموت شوف سيدنا سليمان لما جاله ملك بلقيس قال ايه مش دي اللي احنا كنا قلنا هنقف معاها مش عارف وقفنا معاها ولا نسينا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر هي دي لما بعثوا له هدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم لما أنا مش بتاع هدايا ولا بتاع فلوس سبحان الله العظيم لما قالوا لذي القرنين هل نجعل لك خرجا فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير هي دي سيدنا سليمان ما آتاني الله ودي ذو القرنين يقول ما مكني فيه ربي الإنسان يبقى شايف دايما إن النعم دي من ربنا مش منه مش بدماغه مش بعرقه وجهده مش بفلوسه مش بمخه وعقله مش بشهاداته مش بسعيه وبذله ومعارفه وأفكاره ده من ربنا فينكسر لله أما إذا شافها من نفسه يبدأ يقول بقى أظن ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة فيش قيامة وفيش بعث وفيش جنة وفيش نار ولئن رددت إلى ربي إيه ده ده الراجل كان معترف إنه له رب ما كانش ملحد يعني أمال إيه هو ده الطغيان اللي من جوه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا بيفرض على ربنا أن يديله أحسن منه يوجب على الله أن يعطيه إزاي بقى تقوم ساعة وتقوم قيامة وتندثر الجنة دي لا لا لا لا, لا. لن تندثر أبدا إذا قامت القيامة يبقى لي أحسن منها منين جه الطغيان ده كله عشان كده صاحبه فوجئ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت وذكره بأصله أكفرت بالذي خلقك من تراب آه أكفرت بالذي خلقك من تراب يا ابني انت عندك النهاردة خمسين سنة وعندك آلاف الملايين قل لي من ستين سنة كنت انت فين انت وملايينك من سبعين تمانين سنة من مئة سنة كنت تراب كنت نطفة في ظهر أبيك ثم في بطن أمك كنت تملك إيه عندك خمسين سنة من أربعين سنة ولا خمسة وأربعين سنة كنت طفل بتلعب لا تملك شيئا ولا تعرف شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فلوس إيه اللي أنت بتقول إنك تملكها أنت لا تملك شيئا أنت ما عندكش حاجة ولا تملك شيء أنا قلت كتير إن الجنيه اللي في جيبك ده مش ملكك بدليل إنك لو مت دلوقتي هنفتشك الجنيه ده هيبقى ملك مين؟ ملك الورثة مش ملكك قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ده انت يا ابني كنت تراب وبعدين ربنا خلقك نطفة وبعدين لما اتولدت سواك رجلا انت لما بقيت راجل نسيت ربنا بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في يده ثم وضع اصبعه فيها وقال يقول الله يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه يا ابن آدم أنت تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا قوي ظهرك مشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت فلما بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة هي الدنيا حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك مشيت بين بردين لك لبست لك حتتين حلوين وللأرض منك وإيد تخبط الدب على الأرض فجمعت ومنعت دخل جنته وهو ظالم لنفسه سبحان الملك أن قيض الله له صاحبا يذكره وهي دي أهمية الصديق الناصح الأمين الذي يذكرك إذا نسيت يفوقك يفكرك وإن كان أشق شيء على النفس في مثل حالة هذا المتكبر أشق شيء عليه أن يتذكر أصله وماضيه في قصة الأقرع والأبرص والأعمى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم أقرع وأبرص وأعمى أراد الله أن يبتليهم فأرسل لهم ملكا فقال للأبرص ما تشتهي قال جلد حسن ولون حسن قد قدرني الناس فمسحه فشفاه الله ثم قال أي الأموال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة عشراء حتى صار له واد من بقر أنا بختصر لك القصة بس عشان الشاهد ثم أتاه الملك على صورة رجل فقير أبرص ما هو كان فقير وأبرص وربنا عافاه وأغناه فربنا أراد أنه يبتليه يختبره ويمتحنه فأرسل له الملك في صورة واحد فقير أبرص وزي ما قلت كده أشق شيء على المتكبر قليل الأصل إن حد يفكره بأصله أشق شيء عليه أما الغني الأصيل أو حتى الفقير الأصيل إذا اغتنى وبلغ أقصى ذروة الغنى إذا ف- ذكره أحد بأصله خضع ورجع لذلك ال ال الأبرص لما اغتنى وشفي وجاءه الملك في صورة فقير أبرص فقال مسكين وعابر سبيل قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال فلا بلاغ إلا بالله ثم بك فأعطني بقرة أتبلغ بها عنده وادي من بقر آلاف الأبقار قال له اديني بقرة فقال له الحقوق كثيرة فنظر إليه الملك وقال كأني أعرفك ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله قال كذبت إنما ورثته كابرا عن كابر يا كذاب ورثته كابرا عن كابر شوف الكذب يا اخي شوف الكبر بيعمل ايه الملك بيقول له انا بشبع عليك انت مش كنت مش انت فلان مش كنت ساكن آه، لما كنت انا يا ابني ده انا مولود في الزمالك انت ما تعرفنيش ولا ايه هو ده الكبر اللي بينسي الاصل او يخليه يستعر يعني ينفي العار عن اصله اما التاني بقى الاعمى الملك لما جاله قال له ما تشتهي قال له اشتهي ان يرد الله علي بصري حتى ارى السماء فرد الله عليه بصره اي الاموال احب اليك قال الغنم فأعطي شاة عشراء فصار له واد من غنم فجاءه على هيئته الأولى فقال له مسكين وعابر سبيل قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال فلا بلاغ إلا بالله ثم بك فأعطني شاة أتبلغ بها قال والله لا أرزأك شيئا ادخل إلى الغنم فخذ ما شئت والله لقد كنت فقيرا مثلك فأغناني الله قال لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك شوف بقى الغني الأصلي لو كان فقير فهو غني بالله غني هو غني بالله مش بال مش بالسياح مش بالإبل مش بالبقر مش بالغنم مش بال مش بالفلوس مش بالمصانع مش بالأتباع مش بالمعارف هو غني بالله فليتك أخي تتخذ صديقا يذكرك دائما بأصلك يعرفك دائما أنك غني بالله وأن كل ما سوى الله باطل زائل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته